أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوة الكرام إحنا رفعنا شعار وبقالنا على كده من أول رجب لغاية النهاردة معا على طريق الجنة فضل الله عز وجل من أول من الآن نستعد لرمضان مرورا بالبرنامج العملي ليلة القدر والعشر الأواخر وفعلا فضل الله عز وجل حجم الإنجازات اللي اتحققت خلال رمضان السنة دي فاق عندي كل التصورات أبشركم في البداية ببعض الحاجات اللي حصلت فعلا أثلجت صدري كتير من الناس ردود الأفعال عندهم كانت ما شاء الله مبشرة جدا على سبيل المثال للحصر ناس كتير جم وقالوا عمرنا في حياتنا ما ختمنا والسنة دي ختموا مرتين وثلاثة في القرآن أحد الإخوة السنة دي في الاعتكاف قال لي لا الموضوع السنة دي اختلف أخيرا لقيت قلبي في حاجة تانية دخلت جوايا ما كنتش حاسسها التنافس اللي حصل ما بين الإخوة والأخوات السنة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ناس مثلا على سبيل المثال ختموا السنة اللي فاتت كانوا ثلاث واربع ختمات السنة دي براجعهم بعد رمضان ما شاء الله تسع ختمات وعشر ختمات أحد الإخوة امبارح بيقول لي جايب ثمان ختمات قراءة وأربعة في التهجد يعني أعمال فذة كثيرة المثال الفذ بعض الإخوة حققوه أحد الناس وصل أنه السنة دي فضل الله 15 ختمة في يوم 80 ألف استغفار لما عرف أن في ناس أنه أقصى ما صنعه السلف أنه يجيب ألف ركعة بفضل الله امتن ربنا سبحانه وتعالى عليه ووصل انه يجيب 700 ركعة في يوم مشهد اتكرر كتير ووصلني عن كتير من الاخوة انه يقولوا ناس كتير جدا من المغرب لغاية الفجر صلاة يصلي الفرض ويقوم يصلي السنة ومن المغرب لغاية العشاء وبعد كده يصلي العشاء مع الإمام ويصلي معاه القيام وبعد كده يشتغل هو يتهجد لوحده لغاية الفجر المشهد ده تكرر عشرات إن لم يكن مئات في أكثر من مسجد أحد الإخوة جاني برضه في الاعتكاف ساب لي الورقة دي وقال لي يعني يا شيخ أنت كل شوية تقول فلان عمل وفلان سوى وكذا أخين كل واحد منهم تنافسوا مع بعض ساب لي ورقة فيها 13 عمل يقولوا أنه ختموا ختمة كاملة في يوم صلوا 100 ركعة ركعتين منهم بأكثر من 1000 آية تسبيح واستغفار 5000 مرة تفطير لصائم بر والدين صلة رحم لمقطوع ادخال سرور على قلب مسلم دعوة للخير طفوا بالبيت سبع أشواط شهدوا أكثر من ثمان جنازات كل الكلام ده بيقول في الآخر خالص يا جماعة أمتنا بخير عكس المتبادر إلى الذهن عند كتير مننا إن الصورة سوداوية وإنه الفساد عامم وإنه إن لا الموضوع مش كده خالص الإنجازات اللي حصلت دي كلها بتقول الكلام ده أنا من الأول خالص عايز نتوقف عند المعنى ده كويس هي مش قصة الأرقام ومش قصة إحصائيات بس هي قصة نجاح مع ربنا هو ده اللي أنا كنت عايز أوصل له بفضل الله عز وجل يعني فعلا اتحقق بشكل فوق تصوري الشخصي أكيد الكلام ده هيسيب عند بعض الناس تصور مختلف لما بيسمع الكلام ده بيجيله حالة إحباط وبيبتدي يقول آه، احنا كده ما عملناش حاجة انت بتقول ارقام فلكية محدش تقريبا آه، تصور ان حد يقدر يعمل الكلام ده خالص ويبدو ان الكلام ده خيالي الى ابعد حد ويبتدي يقول انا مش هنفع في السكة دي و... وانا كنت حاسب ان انا السنة دي عملت حاجة طلع ان كل اللي عملته ما يسواش اول حاجة احنا مش بنقيس الموضوع بالكم احنا بنقول دي قصة نجاح قصة هدف وهو ده اللي انا عايز اوصل ان انت كمان تعمله انت يمكن تكون حددت هدف معين والهدف ده تحقق جزء منه او تحقق كله خير رمضان مش نقطة النهاية رمضان كانت نقطة البداية الموضوع مش قصة اعداد العبرة الثمرة اللي انتجتها الاعمال دي العبرة في القبول روح الأعمال هو الإخلاص فإيه اللي سابه رمضان في قلبك هو ده اللي احنا عايزين النهاردة نشوف الأرباح الحقيقية من رمضان اتغيرت طمنوني عايز اطمن ها حصل حاجة حصل أي شيء جواك اتغير فيك أي شيء لازم يكون رمضان ساب بصمة عليك ما ينفعش يكون عد علينا هذا الضيف العزيز من غير ما يكون ساب أي أثر لغة الإحباط ولغة التثبيط ولغة من الفشل لغة قلنا خارج القاموس بتاعنا بالعكس احنا محتاجين ننظر الموضوع بأكثر تفاؤلية في شيء ومطلوب أكثر هو ده يقول الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا تحزين ده تثبيط ده يبقى فعل الشيطان وساعات يخوفك من الطريق إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أحد الحاجات يخوفك من السكة مش هتنفع فيها لا لا لا لا لا لا أنت آخرك لغاية هنا ما تفكرش في اللي بعديها اللي بعديها هيحتاج منك قرارات هتغير حياتك هيحصل حاجات كتيرة لا لا لا لا لا لا, لا. الموضوع ده مش هيتماشى معاك فيخوفك من السكة في ناس تقول لي كده أنا بجتهد في الطاعة بس عارف ان ليا حدود معينة بعد كده بحس ان انا قربت قوي من ربنا فبخاف ما ينفعش فعشان كده انا بخاف ان انا لما اقرب قوي اصلا انا عارف بعد كده الامور كلها بتتشقلب عندي فعل الشيطان الشيطان مكار وبيوقعك في حاجة اشد من مجرد التقصير يعني خلونا نقول في ناس كان نفسها تعمل حاجات اعظم من كده في رمضان بكتير ما حققتوش فالنهاردة بتندم وبتتحسر على اللحظات اللي فاتتها بعد شوية بيتسلل إلى نفسه شيء من القنوط وشيء من اليأس إذا كان رمضان وبعد من أدرك رمضان ولم يغفر له فيه يظهر كده أن أنا ما اتغفر ليش فيه وأنا أبعدت وأنا مطرود وأنا ملعون أنا منفعش أنا كذا كذا كذا ييأس وقعوا فين بقى وقعوا في كبيرة يعني هو مجرد التقصير كان يعني في حد ذاته يعني بدل ما كان هياخد الحجم الكبير ده من الحسنات نال جزء منه فضاع منه شيء إنما المرة دي هيوقعه في أكبر الكبائر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سيدنا علي كان يقول أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله إذا حسيت بالمعنى ده بيتسلل إلى قلبك قل له لا لا لا لا الحمد لله على قد اللي احنا عملناه وإن شاء الله هنعمل الأفضل الإحباط قوة للإنجاز لا للفشل وقفته مع نفسه دي المفروض انها تكون سبب لتغيير حقيقي في حياته وقفة مع النفس يعني احنا دايما نقعد نقول يا جماعة اول الطريق دايما يكون وقفة مع النفس محاسبة دقيقة ينبني عنها اعمال يبتلى بشيء من التقصير يلفت نظره يا نهار ابيض بعد ما كنت في اليوم بقرأ كذا وكنت بصوم كذا وكنت بعمل كذا في القيام وكنت بعمل كذا من الاذكار ايه ده ما بقيتش اعمل كذا اه بدأ يلفت نظر فوقفته مع نفسه دي ممكن تكون هي السبب لتوبته الحقيقية وانت لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بالحال ده بالقلب ده تبقى مشكلة كبيرة لانه لم يسلم من آفات الواحد لما تقابله في الطريق عقبات يبتدي يغير من طريقة تفكيره فانت النهاردة مركز في نوع معين من العبادة ما حققتش المطلوب كنت عايز تعمل كذا في القرآن كنت نفسك تعمل كذا في القيام فتبتدي تفكر في أبواب تانية يمكن هو ده بابك وانت مش واخد بالك يمكن بابك هيكون عمل بر يمكن بابك هيكون دعوة يمكن بابك هيكون شيء آخر أنت لا تعطي له بالا ويكون هو ده سبب دخولك الجنة الإحباط فرصة للنجاح يقولون يرى المتشائم العقبات في كل فرصة ويرى المتفائل الفرصة في كل عقبة المتشائم شايفها كده أول ما تصادفه عقبة مع فرص كتيرة جدا يقف عندها ويقعد خلاص يضرب دماغه في الحيط وما فيش فايدة إنما المتفائل العكس يرى أنه في كل عقبة أنه هيأتي من بعدها فرص وأنه مع العسر سيأتي يسر وأنه مع المحن تأتي المنح إذا نوصل رسالة بسرعة لا تحزن لا تيأس إن لم تستطيع ما حدش عارف مين منا المقبول ومن منا المحروم كان سيدنا علي كما روي عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان فيقول ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه المشهد الإيماني دلوقتي بعد رمضان الانشغال بعلامات القبول وعايز أحط هنا حتة دقيقة قوي يعني ما بتلفتش نظر كثيرين وما بياخدوش بالهم منها انه المشهور ان علامة القبول علامة الحسنة حسنة بعدها وعلامة السيئة سيئة بعدها علامة القبول انه يستحدث اعمال صالحة علامة الرد انه يبتدي يتكعبل تاني في المعاصي والسيئات فيحصل ايه يبقى ماشي ماشي لغاية ما يبتدي يذنب اول ما يذنب يقول اه ده علامة الرد انا ابعد انا شغلي كله راح ما خدناش بالنا من حتة ان في فرق واسع ما بين العلامة والشرط العلامة تتخلف الشرط لا يتخلف افهم يعني اهم حاجة اشغل بالك بيها هو العمل تحققت فيه الشروط للقبول شرط القبول الاخلاص والمتابعة قلبك كان عامل ايه اثناء العمل توجهك كان فين قصدك كان ايه كان نفسك تحصل ايه من ده كان نفسك تخرج من رمضان تقول الحمد لله عملت عشر ختمات وعملت كذا وسويت كذا وتتباهى وتتفاخر كان ده هدفك يبقى نية مشوبة ولا كان هدفك فعلا ترضيه فعلا كان هدفك انك تتقرب منه اكتر انك تتعرف عليه ان قلبك يشرب محبته انك تحصل ثمرة التقوى انك تكتب عنده من العتقاء انك تفوز في يوم من الايام وفي ليلة من الليالي بالعتق وتفوز بالجنة هو ده كان هدفك ما كنتش شايف حاجة غيره لو كان ده جوه قلبك ابشر هي دي اول العلامات الحقيقية ان شاء الله للقبول في نفس الوقت انت ماشي وفق هديه صلى الله عليه وسلم لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى إذا كان ده متحقق يبقى ده الأهم لكن العلامات دي ممكن تقول عليها عاجل بشرى المؤمن يعني إن شاء الله يكون يا رب يا رب يكون ربنا تقبل آه من هذه العلامات إنه يبقى مشغول بشكر النعمة يبقى قاعد يقول إيه ده أنا ربنا يمن عليا وأقرأ الكمية دي من القرآن في رمضان ده أنا كنت مفرط ومقصر وفين وفين لما كنت أعمل كذا أنا ربنا يمن عليا وأقف وأقوم رمضان كله ويمن ربنا عليا وأصوم رمضان كله وأعمل أعمال البر دي كلها والله يا رب ما بكذبي والله يا رب ما بحولي ولا قوتي والله يا رب محض فضلك والله يا رب محض منتك حاسس قوي بيها دي هي دي اللي بيقولوا عليها الاعتراف بها باطنا هو ده حسه قوي فيبتدي يعمل بقى زي سيدنا موسى كده يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك يا رب إن أنا صليت فمن عندك الله طب ما أنا حاولت إن أنا أشكر نعمتك إن أنت منت عليا بصيام النهار فقمت الليل طب أعمل إيه عايز أشكرك على إنك منت عليا بإنك أقوم الليل فصمت النهار بعدين إزاي كيف أشكرك قال الآن شكرتني العجز عن الشكر تمام الشكر قاعد تفكر ازاي تشكره على منة رمضان اللي حرم منها غيرك ناس كتير ماتوا وناس كتير بعدوا قوي وبقت العملية واضحة وضوح الشمس مش محتاجة كلام تاني انا كل شوية اقول يا جماعة والله زمان التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب اللي بقى وحش بقى وحش قوي واللي بيبقى عايز بدأ يتحسن وتحصل له حاجات وطفرات في حياته ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما بقاش في حد في النص الحق نفسك الحق نفسك وانضم إلى ركب الصالحين الفرصة بقت قدامك فتبقى مشغول بده مشغول بشكر نعمته تاني علامة وجل القلب يقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سيدنا علي كان يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين استنى بقى هو احنا كنا عايزين نحصل ايه من الصيام مش كانت الثمرة الأساسية كانت التقوى يبقى لو قبل صيامك وكتبت عند الله من المتقين أبشر الصيام يوصلك للمرحلة دي انك تبقى على درجة القبول إنما يتقبل الله من المتقين وكان فضالة ابن عبيد وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها ذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين والمتقين دول هم أصحاب الجائزة الكبرى والآخرة عند ربك للمتقين محصورة ليهم هم دول اللي هيعدوا هم دول بقى اللي هتلاقي فيهم المعاني العظيمة والجوائز الكبيرة يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب يخفف عليه في أمره كله يبقى من أول الناس دخولا للجنة هم دول بتاعتهم فلو ربنا يتقبل مني حاجة يبقى إن شاء الله إن شاء الله اتكتبت عنده من المتقين عشان كده يبقى خايف خايف على قبول العمل أكتر من صورة العمل نفسه يا رب يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم احنا جيت في آخر ليلة في رمضان وقلت لهم بقى خلاص احنا كده بنسلم وانت بتسلم شغلك الشاغل من العصر للمغرب في آخر يوم من رمضان قولها بقى آلاف مئات زي ما ربنا هيفتح عليك بيها وانت ساجد وانت بتتحرك يا رب تقبل مني يا رب اقبلني يا رب صحيح ما استاهلش صحيح ما استحقش بس انت كريم إنما يتقبل الله من المتقين قال مالك ابن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل وكان عطاء السليم يقول الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون لله شفت هو واخد باله منين أهم حاجة كان العمل خالص العمل أريد به وجه الله مش قصة صورة العمل خالص مش قصة الشكل من بره من جوه كان إيه الأخبار وقال عبد العزيز بن أبي رواد أدركتهم يعني الصحابة يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا لدرجة أن بعضهم كان يرى يوم العيد حزينا فيقال له هذا يوم تعبدنا الله عز وجل فيه بالفرح قال وما أصنع أنا عبد عند ملك سبحانه ولا أدري عملي عنده يقبل أم يرد خايف يا رب اللي عملته ده كله بقى في ميزان الحسنات ولا اذهب عملك مردود عليك لا يا رب لا يا رب اقبلني يا رب صحيح مقصر بس يا رب لذت بكرمك وفضلك ومعروف انهم كانوا يدعون الله ستة اشهر بعد رمضان ان يتقبل منهم رمضان يبقى العلامة الثانية ايه الخوف والوجل ألا يتقبل العمل العلامة الثالثة قرب القلب من الله استنى بقى عشان أنا عايز أدخل معاك جوه قلبك وحط إيدي على نبض قلبك وشوف دخلوا إيه عرف عنه إيه حسيت بإيه حسيت بقربه عرفت أنه أقرب إليك من حبل الوريد هو القريب المجيب وساعة ما حسيت بقربه قلبك ارتعش بقيت مش عايز اللحظة دي تروح منك حسيتها قلبك ده طعم القرب منه قلبك بقى متعطش لحبه بقى مشتاق له خلاص يا رب مش عايز حاجة مش عايز غيرك مش عايز أي حاجة تانية عايزك أنت بقيت حاسس بلوعة الشوق نفسك تشوفه نفسك تملي عينيك بالنظر لوجهه الكريم آه يا رب ما تحرمني منك يا رب ما تحرمني من لذة قربك يا رب يا رب قلبي من غيرك ضايع ولما تحس ان قلبك بعد كده زاغ وتاه تحس ان اعظم مصيبة ان يكون لك قلب ثم تفقده هو ده حسيت قد ايه هو حليم لما دقت شوية من لذة طاعته وعرفت حجم الجناية اللي انت بترتكبها كل ما تخالف امره وعرفت قد ايه انك تستحق من العذاب سبحانه الحليم حسيت وانت في رمضان بقد ايه فضل وكرم وجوده يا يا لو الواحد يبقى كده على طول بقى كل واحد يقول يا رب السنة كلها تبقى رمضان عشان الخير ده الرحمة دي ما بحسهاش إلا هنا يستشعر قلبه القرب من الله جل وعلا ودي أهم ثمرة وأهم حاجة نكون طلعنا بيها من رمضان العلامة الرابعة حب الطاعة حبيت القيام حبيت المصحف حبيت عمل الخير حبيت الصدقة وبقيت نفسك تعمل أكتر أقبلت عليها وذنوب بالذات وانت بتقاسي في أول رمضان ومش لاقي قلبك وقاعد تقف بينك وبين نفسك وتقول ماله بقى حجر كده ليه ليه مش قادر يحس وقعدت تقول ذنوب وبدأت تفتكر الذنب الفلاني والفلاني قلت هم دول اللي قطعوا عني كرهت الذنب ده بقى كرهته ما بقتش عايزه ما بقتش عايز تقع تاني الوقعة دي تاني مش عايز الوحل ده تاني لا كفاية هو ده حصل كده تبت لربنا من ذنب كنت بتقع فيه واتقفل وخلاص مش هترجع له تاني يبقى أبشر قبلت إن شاء الله علامة الإسراع للطاعة دي هي علامة دخول الإيمان عارفين الحديث حديث البراء بن عازب الطويل اللي فيه شرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث للعبد في القبر ففي أحد المشاهد أنه يصور للعبد المؤمن عمله في صورة رجل حسن الوجه أبيض الثياب والعكس للفاجر يدخل في صورة رجل قبيح الوجه منتن الرائحة فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا العلامة ما بين الفجور والضلال وما بين الإيمان والهداية هنا يا جماعة الإقبال على الطاعة والسرعة في الاستجابة والبطء والكسل والعجز عشان كده انت مش هتبقى كده لا تعجز استعن بالله ولا تعجز لا تفقد الثقة في نفسك وقف الموقف ده دلوقتي علشان هو ده اللي يولد عندك الطاقة والقوة الإيمانية عشان ما بعد رمضان هيكون نقلة في حياتك قيس كده شعبان من شوال أحوالك اتحسنت رمضان ساب حاجة إن شاء الله قبلت لو ما استطعتش المرة دي قدامك فرص كتيرة فلا تيأس اوعى تخاف من الطريق تقدم ولا تخف من قيل وقال ابتعد عن المثبطين ربنا يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا معوق يعوق يعجزك يا عم ما انت عارف نفسك ما بلاش ما بلاش القصة دي انت عارف انت هتعمل ما هو رمضان بيجي كل سنة وبتقفل على نفسك وتعتكف وتشتغل وبعد كده خلاص القصة دي احنا ورانا دنيا ورانا اهتمامات ورانا امور فيعني هنعيشها ازاي مش هينفع ماشي ممكن تاخد اجازة عن الدنيا لمدة شهر في رمضان لكن مش ممكن تاخد اجازة عن الدنيا وتروح لربنا طول السنة تفضيت قد يعلم الله المعوقين منكم لا واجه نفسك بالكلمة دي اللي قلناها في أول البرنامج لو تفتكروا أنا لازم أتغير أنا اتغيرت آه الحمد لله فيا شيء اتغير ولو قليل ومهما كانت الصعاب ومهما كانت حجم الصعوبات اللي قدامي هتجاوزها مش عشان أنا عايز مش عشان هي أماني وهي عشان هو سبحانه وتعالى لن يخذلني أنا رميت بحمل عليه وهو كريم لا يلجأ إليه أحد إلا وأكرمه وأعزه ربنا يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات رمضان بينات واضحة هي أقام ربنا علينا الحجة أقام عرفنا طعم الصلاة عرفنا عرفنا ان العبادة ممكن تعمل فينا ايه عرفنا جاءتنا البينات بس بعد كده رجلي برضه تعثرت مع أول حجر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عارف يعني عزيز يقولوا من معنى عزته سبحانه أنه لا يخذل أحدا لجأ ببابه يعني بيقول لك لو انت وقعت الوقعة دي اجري تاني واعرف انك ما تنفعش تسيب الباب اقف ومرغ وجهك في التراب عسى ان يفتح لك الباب ويقول لك عزيز حكيم اصله لو سابك تمشي كده هتتفرعن وهتنتفخ وهتحس ان انت بقيت احد اولياء الله الصالحين وكل ما تيجي تكلم نفسك تلاقي نفسك بتقول الحته دي دول 10 ختمات انت مش عارف انا قطعت نفسي انا عملت كذا كذا ده جوه نفسك لما تيجي تتكلم مع حد تقول له ايه اخبار رمضان والله مقصر وربنا يتقبل بس اسال الله القبول يا رب يا رب كان هو جوه نفسه بينه وبين نفسه اول ما يجي والله الواحد مقصر بس الحمد لله يعني يعني احنا كنا فين وبقينا فين ده احنا السنه دي عملنا اللي ما اتعملش كده تضيع الدنيا خالص عرفنا علامات القبول طب ايه بقى الواجبات فيما بعد العشر حاجتين اساسيتين اول حاجه وظيفة العمر أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها التوبة أول شيء قبلت لازم تتوب مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده أن الواحد بعد ما يصلي أول حاجة يعملها يستغفر ثلاثا دايما بعد العمل أول مشهد تشهده إنك تتوب إلى الله عز وجل من التقصير يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لما نعت العباد قال إيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دول ناس تقريبا ما بتنامش في الليل فلما يجي آخر العمل وهم بيسلموه يعملوا إيه وبالأسحار هم يستغفرون الحسن قال مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون يبقى بعد العمل أول مشهد لازم يكون الايه الاستغفار اوعى تمن على ربنا بعملك ما هو ده لو ما استغفرتش وتبتش يبقى انت شفت العمل وهتمن بيه عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم اوعى تبطل عملك بايه بالمن والأذى قالوا لا يمن بعمله إلا إذا فرح به السلف يقولوا من من بمعروفه سقط شكره أنا عملت أنا ففين ده اللي هيشكر وهيحس بتقصيره ومن أعجب بعمله حبط أجره تقعد بينك وبين نفسك بقى تقول إيه لا مش هو ده القلب اللي كان نفسي يطلع من رمضان كان نفسي يطلع أطهر من كده مش هو ده العمل الفذ اللي ألقى الله بيه مش هو ده شكر النعمة مش هو ده لا هيبقى أحسن من كده إن شاء الله فابتدي أتوب واستغفر عشان القصور اللي في العمل يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها أجدع واحد بياخد ثواب النص لو ربنا يعني مقدر ان الصلاة دي تاخد فيها مثلا مئة ألف حسنة أجدع واحد بيجيب خمسين ألف في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان وقمته الصحابي الراوي علق على الموضوع بيقول تدبرت ليه هل علشان الواحد ما يزكيش نفسه ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا إنه لابد من الغفلة المشهد التالي والواجب الثاني فيما بعد العشر الاستقامة والثبات النجاح الحقيقي يا جماعة مش ان الواحد يكثف عمله في رمضان وبعد رمضان تلاقيه بقى حاجة تانية شخص آخر بيعامل ربنا معاملة التجار بيشتغل في الموسم دلوقتي ده موسم موسم أرباح فمكثف كل جهوده بيشتغل 24 ساعة عشان يطلع بأكبر كمية من الربح النجاح الحقيقي انه يكون الواحد اتغير من جواه ويبتدي يستقيم على العمل بعد رمضان قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يعني لازم الأول التوبة يعني التوبة قبل العمل الآية الثانية تقول إيه فاستقيموا إليه واستغفروه طيب رشدة سريعة للثبات والاستقامة على العمل الصالح بعد رمضان نقول لكم على عشر حاجات عملي نبتدي كلنا نشتغل فيهم علشان تكون إن شاء الله سبب في علاج حالة الفطور اللي بتيجي بعد رمضان أول حاجة قلنا الإيه الإكثار من الاستغفار وإحنا عايزين نحط حتة هنا لا تحقرن من المعروف شيئا المشهد ده مهم قوي فيما بعد رمضان وانت قاعد بتحلل اعمال رمضان وسمعت ان اللي جاب كام ختمه وعمل كذا وعمل كذا وبصيت لعملك باحتقار لا لا لا لا تحقرن من المعروف شيئا يمكن حسنه بسيطه جدا تبسمك في وجه اخيك الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رقم اثنين يا جماعه الاستقامه حته كده بس عشان بتوع اللغه ما يزعلوش الاستقامه دي من مادة ايه يعني لما يجوا يرجعوها قا وما القاف والواو والميم صح طيب اسم الله القيوم من انهي مادة نفس المادة القاف والواو والميم وكأنه إذا أردت الاستقامة فلذ بالحي القيوم يقيمك على دربه فهمتوا حاجة يا رب احنا قاعدين نقول شوية حاجات كده سهلة وبسيطة عشان الناس تبتدي كلها تنشغل بيها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بس انت المرة دي بقى وانت بتقولها مش بتقولها زي ما كل مرة بتقولها المرة دي عينيك على السكة والضرب والاستقامة عليه وهتقول له يا رب برحمتك انا عارف الرحمة دي لما كانت بتنزل في رمضان كان بتعمل معايا ايه برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني أيوة لما ربنا كان بيكلني لنفسي هو ده بداية الضياع فيا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الأمر الثالث في روشتة العلاج اطلبها بصدق وإلحاح ينبض بها قلبك يرتعش لها فؤادك تقشعر لها جوارحك كل مرة وانت بتقرأ الفاتحة وخايف من الاعوجاج وخايف من الانتكاس وخايف من عدم الاستقامة قولها بقى من كل ذرة في قلبك بمنتهى الصدق والإخلاص اهدنا الصراط المستقيم ما انت قلت في حاجة دخلت جوه فبقت تطلع بطعم تاني بقيت وانت واقف بتصلي انت خايف على العمل انت سمعت ان من علامة القبول ان قلبك يبقى يجل انه خايف الا يقبل فوانت واقف بتصلي وانت النهاردة بتقولها كده فبتقول ايه اهدنا الصراط المستقيم اه الاستقامة يا رب الاستقامة يا رب لا ازوخ يا رب لا اضل هو ده اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او اجهل او يجهل علي شايف سكة الصراط المستقيم وقاعد تقول يا رب لا زل ولا أضل ولا أضل ولا أجهل أظلم نفسي ولا أظلم الأمر الرابع تعرف إليه حبه أثني عليه بيسموها التملق قام يتملقني التملق اللي هو يعني كثرة الثناء والمدح لربنا فتفاخر بأن تنتسب إليه هذا أعظم السبل للاستقامة اسمع إليه وهو يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله الاستقامة تيجي من هنا لما عرفت أنه ربي لما انتسبت ليه فبقيت أقولها يا جماعة إن الله ربي وربكم فاعبدوه هو ده هو ده الصراط المستقيم هو ده طريق الاستقامة لو حبيته وأثنيت عليه لن يخذلك لذ به ده الأمر الخامس وارم بحملك عليه فوض أمرك ليه استمسك بشرعه حتى ولو وقعت في الذنوب ومعاصي فلا تترك الوقوف عن بابه فالله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يعني وانت واقع كده وشايف قلبك مزوغ ومش عايز تروح عامل ايه تتصور كده ان في حبل ممدود من السماء ليك امسك فيه اعتصم بيه حتى ولو حسيت انه ضعف قوي وما بقاش بالقوة اللي كان عليها برضه لو بينك وبينه ولو خيط رفيع اوعى تسيبه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أكثر من سماع المواعظ فهي سبب عظيم للثبات والاستقامة كل مرة كنا نجيب الآية دي بس ما نكملهاش عايزين النهاردة نكملها عشان نشوف الرابط ما بين سماع المواعظ وما بين الاستقامة يقول الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما يوفق إذا سمع الكلام اسمع الكلام بقى وما تخلكش وحش كده كل شوية اقعد أقول لك أقول لك أقول لك ومفيش فايدة لا اسمع مرات الكلام ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم والله الخير هنا فلا تحيد عن هذا الطريق كتر بقى من سماع الحاجات دي اقعد اسمع في أشرطة اقعد اقرا في كتيبات حط نفسك في الجو ده احضر دروس كتير هي دي اللي هتنعش قلبك وتخليك على درب الاستقامة الأمر السابع بقى من الأسباب العظيمة للاستقامة شدة الحرص على الوضوء والطهارة والصلاة جبناها منين دي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال استقيموا ولن تحصوا على قدر الاستطاعة الله عز وجل يكلفك بالمستطاع فاتقوا الله ما استطعتم الاستقامة اصلها صعبة فاستقم كما أمرت فالاستقامة مش سهلة عزيزة فراح قال ايه ولن تحصوا طيب يا رسول الله نجيبها منين راح جايب بعديها على طول راح قايل ايه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن سكة هي حافظ على الوضوء كل ما ينتقد وضوءك تتوظف ساعتها أكثر من الصلاة أسجد واقترب كل ما تسنح فرصة إنك تصلي في وقت غير الأوقات المكروهة طبعا صلي وأكثر منها ترفع درجة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين فلما ترفع قوي كده بتشد لفوق تبعد عن الزواغان وتبعد عن الضلال من الحاجات برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها في موضوع الاستقامة حسن خلقك يعني أنت بتنفعل شوية عصبي حبتين ما بتعرفش تملك أعصابك بالذات مع زحمة الشغل وبالذات مع الضغوط النفسية اللي كل واحد بيواجهها نبتدي نخفف الموضوع شوية تبتدي تبقى أكثر حلما أنت برضو في التعاملات ابتليت بإساءة الظن في الناس فلما بتتعامل بتخون وما بتحرص يعني الأصل عندك مش حرص ولا تخون لا خون ولا تحرص فتبتدي الموضوع لا يختلف شوية لأنك بدأت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به بتفكر في الثواب عند ربنا مش في أن الناس هتعمل لك إيه بدأت تتغير حاجات في منظومة أخلاقك ده أحد الأسباب العظيمة جدا للاستقامة الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا قال يا رسول الله زدني قال إذا أسأت فأحسن الوصية بتاعتنا بالظبط اهي إذا أسأت بعد رمضان فأحسن كما أحسن الله إليك في رمضان إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زد قال استقم ولتحسن خلقك فجمع ما بين الاستقامة وما بين حسن الخلق وفي لفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المسدد قالوا يعني المستقيم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني ممكن انت بس تحسن من اخلاقك تجيب يا عم اللي جابوا 700 ركعة وجابوا اللي انتوا معقدينكم دول تعديهم يمكن بخلق طيب توصل وتبلغ درجة الصائم القائم اهم الاسباب في العلاج لسانك استقامة اللسان لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه والأثر عن سيدنا أبي سعيد الخدري أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تذل وتخضع للسان وتقول اتق الله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا عارف انت اول وقعة بس رجع كده السيناريو وشوف الموضوع مشي من فين هتلاقيها كلمة يعني ممكن تكون وقعت في غيبة وانت مش داري أسأت الظن في حد سفيان قال ابتليته بترك القيام ثمانين يوما وذلك أني مررت على رجل فقلت أنت مرائي إن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا هو ده السبب كلمة ضيعتك السبب العاشر في الروشتة بتاعتنا للاستقامة هجران المعاصي إذا ما كنتش قادر تستقيم على الطاعات مش قادر تثبت ورد القيام مش عارف تثبت ورد القرآن مش عارف تعمل أعمال كبيرة زي ما كنت قاعد شغال في رمضان أقل ما فيها وقف هذا النزيف في الحديث الذي رواه النسائي وقال الألباني حسن صحيح عن أبي فاطمة الليثي رضي الله عنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي هجرة إلى الله ورسوله اللي ابن القيم مؤلف عليها كتاب طريق الهجرتين العشر حاجات دول يتلخصوا في وصيتين وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم يمكن الذكر ده أو الدعاء ده غافل شوية عن أحوال الإخوة ما بيقولوش كتير أعلن الحديث في صحيح مسلم اللهم اهدني وسددني يبقى ده واجب من الواجبات الملحة علينا في الوقت ده هذا الدعاء أكثر منه يا رب اهديني وسددني يا رب تقبل مني حتى تكون على درب الاستقامة الوصية الثانية الجامعة لموضوع الاستقامة كلمة شيخ الإسلام كان يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كانوا يقولوا كده نفسك تطلب منك الكرامة الواحد يبقى نفسه تظهر له علامات وبشاير وحاجات كده ويشوف رؤى جميلة وحاجات تنعش الواحد ويحس بقى ان هو بقى فوق قوي يعني نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة استقاموا على محبته وعبوديته عملوا ايه بقى فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى اوعى تلتفت عنه ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول يا معشر القراء يا إخوة القراء دول كانوا العلماء ما تنفعوش انتوا يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يلي دق وعرفت وفزت بالجوائز العظيمة دي ووقفك وخلاك مسكت مصحف من عليك بأنك تنطق اسمه على لسانك وتذكره فقد سبقتم سبقا بعيدا جريت عملت عشر خمستاشر عشرين خطوة في الطريق اوعى ترتد اوعى ترجع قد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا اوعى ابن القيم ليه كلام يشيب في طريق الهجرتين وهو بيتكلم عن من عرف الله ثم التفت عنه يقول كده يدعو ويشكو فلا يشك ولا يجاب ويعيش في الأرض حيران مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء لهو فرحان بالمعاصي اللي غرقان فيها ولا مستمتع بيها ولا هو عارف يرجع تاني لسكة ربنا ويلاقي قلبه طيب هنعمل ايه في موضوع الفطور ده احنا قلنا ازاي نثبت طب ولو يعني مرت علي هذه اللحظات اعمل ايه امسك بقى مصحفك وطلع معايا دلوقتي الآيات من الآية التسعين إلى الآية المئة من سورة النحل وهي هتقول كل حاجة في الموضوع بتاع ما بعد رمضان ده كله يقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون احنا عايز بس اقول في الاول حاجة علشان نفهم ازاي احنا قلنا الكلام ده في لماذا لا تتأثر بالقرآن كل آية لك فيها حظ ونصيب انت مخاطب بها انا بقى ربنا بيأمرني بالعدل العدل ده يكون ايه في حقي ويأمرني دلوقتي بالاحسان معناه ايه في حقي اعمل الاسقاط ده على نفسي في كل الايات تعالوا نشوف كده اول حاجة العدل وانت بتعمل الاسقاط تقول هو من العدل بعد ده كله وبعد الخير ده كله وبعد ما من علي ده كله هل من العدل أن أوثر نفسي عليه عدل هو ده الظلم الحقيقي إنك بتظلم نفسك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فمش عدل بص الآية فيها لو استشعرتها وهو يتودد إلى عباده الصالحين ليطيعوه يقول لك بالله عليك ده عدل بعد ده كله تلتفت عني والإحسان يقول لك أحسنت إليك فلماذا تتعامل معي بالإساءة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسن كما أحسن الله إليك وإيتاء ذي القربى يقول لك أنا أقرب إليك منك أقرب إليك من حبل الوريد فإذا كنت أنا بأمرك إنك تعطي وتصل أرحامك والقرباء منك افتكر أني القريب فلا تنقطع عني وصلني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن شجنة يعني ربنا سبحانه وتعالى اشتق من اسمه الرحمن اسم الرحم وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وأعظم الفحش أن تعصاه وتخالفه بعد أن رحمك ومن عليك ياه ده انت هتبقى وحش قوي اتصور المشهد ده واحد قاعد كل يوم يديك مش مخليك محتاج حاجة كل يوم كل يوم أول واحد تتنكر ليه يبقى ده هذا أعظم الفحش وينهى عن الفحشاء والمنكر سفيان بن عيينة قال هنا حتة معنى قال المنكر أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك هذا هو أعظم المنكر شفت فهم السلف العالي أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك شكلك حلو وجواك خربان بيتودد ليك عدل إحسان طب تقرب مني طيب حس ان المعنى ده ده يبقى وحش قوي منكر فاحش ده ظلم بين بغي إن الشرك لظلم عظيم أن تشرك بي غيري أن تحب معي سواي أن تذل وتخضع لنفسك وتخضع لغيري بعد ده كله يعظكم افهم بقى لعلكم تذكرون طب الست حاجات دول ما جابوش معاك طب يا أخي من باب الوفاء ألم تبرم هذه المواثيق يا جماعة افتكروا ليالي الختمات وليالي العشر والدعاء والبكاء والمواثيق المغلظة اللي كانت تصل ان انت تحلف بالله خلاص يا رب تبت فيقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون هيجيب لك المشهد ده ويجيبك كده صوت وصورة وانت قاعد بتبكي وتعيط ومحروق وقاعد تقول له خلاص يا رب خلاص يا رب تبت ومش هعمل كده تاني وبعد كده تلتفت وتذوب وتراجع حساباتك وترجع ريما لعادتها القديمه طب سكة الوفاء ما جابتش معاك طب يا أخي بالعقل بنيت وزرعت ليه تضيعه فيقول ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة بعد ما بنيت وقوي إيمانك تضعفوا ليه بالمعاصي أنكاثا بصوا بقى الحتة الجاية دي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم المعنى هنا قصة خداع النفس ما تخدعش نفسك هي دي معنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فاكرين والله ربنا ما كنا مشركين هي دي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تقعد لغاية ما تصدق الوهم اللي انت فيه وتقعد تبرر لنفسك وتقعد تقول والله أصل ما كانش والموضوع وأنا ما كنتش عايز و و و وتحلف وتصدق لدرجة ان انت تصدق الخدعة دي اللي انت خدعت بيها نفسك وانت عارف من جواك انت ايه لدرجة ان يوصل ليوم القيامة يقف قدام ربنا يقول له والله يا رب أنا كنت كويس انظر كيف كذبوا على أنفسهم هي دي تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الدخل يعني المكر والخديعة طيب يقول لك انت سبت طريقي ليه بصيت لقيت الناس كلها مشوا السكة دي وانا راجل اجتماعي والناس كلها ماشية كده والغربة شديدة فالتفت لقيت الناس كلها رجعت تاني واتقلبت وفلان عمل وفلان سوى وفلان سوى فبدأت تقول ايه ما هي السكة دي اللي عليها الناس كلها رحت ملتفت ليها أن تكون أمة هي أربى من أمة وربنا قال وقليل من عدادي الشكور فدايما ال- العباد الصالحين أهل الإيمان قلة والناس البعيدين كثرة فقلبك التفت أن تكون أمة هي أربى من أمة طب ليه يا رب ابتليتنا بالموضوع ده قال إنما يبلوكم الله به بيمتحن انت صادق ولا كذاب وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون كل ده بيجيب قلبك كل ده بيقول لك اوعى تفتر اوعى تمل اوعى تسأم اوعى تنتكس لا عدل لا إحسان لا وفاء لا عقل بدأ بقى يستثير فيك الأمر من ناحية الوعيد فبيقول لك لو زغت هتقف قدامي وهحاسبك على كل صغيرة وكبيرة وكل صغير وكبير مش تطش ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة هي دي اللي احنا بنقولها ليه رمضان ما يبقاش طول السنة اهي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعل رمضان طول السنة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون عشان يميز الله الخبيث من الطيب انه هيبان امتى ان ده لما نزلت عليه الرحمات اشتغل لما اترفعت عنه وقف وثبت ولا جري يبقى من الصادق ومن الكاذب ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم شوفوا يأكد على المعنى تاني اهو بلاش سكة المكر والخديعة مع ربنا عاقبتها ايه بقى هي دي الانتكاس فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ده مشهد بيجيب ناس كثيرة انه يجي يقول لك انا مش هبطل صلاة بيجي كده جوايا ان الناس هتقول ان الصلاة دي لو كان فيها خير كانت ثابت في قصر يجي يقول كده انا ما اقدرش احلق لحيتي انا ما اقدرش افك حجابي ليه هبقى صورة سيئة للإسلام هبقى دخل في وعيد النبي الشديد من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها كل واحدة هتقلدني هاخد وزرها زي ما كنت كل واحدة بتقلدني يوم ما لبست حجاب يوم ما أنا عرفت طريق ربنا وبقيت فعلا بدعو بسمتي بشكلي فبقيت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فبيقول لك ما تنتكس عشان هتبقى صاد عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا سبت الطريق عشان دنيا سبت الطريق عشان الدنيا هو ده السبب الدنيا متاع قليل وما عند ربك لا ينفد وما عند ربك هو الباقي فيقول إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد اللي انت جريت له ده ضايع زائل وما عند الله باق فاصبر وصابر وجاهد ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فبيرغبك من تاني إنك لو وقفت الموقف ده لن تنسى ستذكر لك وسيكون الجزاء أعظم من كل ما تتصور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم ختم الآيات بترغيب آخر فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هي دي انت فاهم ان اللي هم سابوا الطريق هم دول اللي عايشين يا عم الناس دي هي اللي عايشه بصوا بيضحكوا ازاي بصوا مفرفشين ازاي بص عنده ايه انت فاهم كده اسأت الظن بالله يبقى ربنا يكرم العصاة والصالحين هم بقى اللي هيعيشوا في مشقة وفي سجن وفي كذا لا لا لا مقتضى حسن الظن بالله ان ألف به ان المؤمن المطيع اللي على الضرب اللي هيستقيم هو ده اللي هيعيشه افضل عيشه واعظم واحلى حياه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طب يا رب خلاص مش هنسيب الطريق طب قول لنا على حاجة نقف بيها علشان نثبت ونستقيم قال الطريق في حاجتين أول حاجة استعن بيا زي ما قلنا ارمي بحملك على ربك صدق اللجء إلى الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مش هو الشيطان هو اللي جابك كده مش هي نفسك الأمارة إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه هو ده المعنى الشيطان يقعد بقى يهوهو كده ويقعد ي- ي- يلقي الوساوس دي كلها خلاص استعذ بالله أعوذ بالله خنس خلاص الشيطان ما بقاش ليه أي مشكلة خالص معاك كيده ضعيف يبقى أول حاجة صدق اللجء إلى الله وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى استمسك بالقرآن الطريق في حاجتين الاعتصام به سبحانه والأمر الثاني إن القرآن يبقى حياتك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون عرفنا يا جماعة نعالج الفطور ازاي أنا عايزك تقرأ الآيات دي تاني وتعيشها بقلبك من تاني وتحس المعاني وكأن ربنا بيخضك وبيقول لك لا عدل لا إحسان ولا قرب ده وحش قوي ده فاحش ومنكر وظلم إنك تسيبني بعد ما عرفت حاجة عني مر علي النهاردة حديث جميل رقيق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة حديث صحيح فجلس بجوار شجرة فجاءه بعض الصحابة يستأذنون عليه أن يذهبوا إلى ذويهم كل واحد جه قال له استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ممكن يا رسول الله عايز أروح بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايم وخطب فيهم وقال ما بال أقوام يستأذنون علي ليذهبون إلى ذويهم ويتركون رسول الله أنا حسيت المعنى واضح ياه لو ربنا بيقول لك المعنى ده حتى ولو بتستأذن وتقول بس يا رب خمس دقايق بس يعني شوية مع نفسي يعني ياه أنا عايز المعنى ده يتحرك جوه قلبك عشان يقفل قدامك كل اللي اتفتح واللي ضيع عليك حاجة من اللي انت حسيتها أثناء رمضان طيب خلاص عرفنا قول لنا بقى هنعمل ايه ايه البرنامج العملي اللي هنتفق عليه خلال الشهرين دول احنا مخططين كده انه يبقى لينا خطة ايمانية كل شوية مشينا في رجب وشعبان بطريقة خدنا في رمضان قسمناهم مرحلتين وبعد كده دخلنا دلوقتي شوال وذي القعدة وبعدين ان شاء الله يبقى لنا محاضرة تانية عن اوائل ذي الحجة وختام السنة قبل المحرم طيب نقطة بس قبل البرنامج على طول انت في الطريق لربنا تقسم حالك على حاجتين ثوابت ومتغيرات فعندنا ثوابت في واحد الثابت بالنسبة له الحمد لله بقى بعد رمضان الخمس صلوات ما بيسيبش الصلاة لا خلاص الصلاة كان بيحصل فيها شوية حاجات صلاة الفجر كان فيها لا الحمد لله اتظبطت واحد كان القرآن بعيد عنه ثبت القرآن فبقى ثابت واحد ما كانش بيحافظ على أذكار الصباح والمساء بقى يحافظ واحد ما كانش بيصوم كتير نوافل ما شاء الله بقى يصوم اثنين وخميس ويصوم ثلاث ايام من كل شهر وبقى ليه حال في موضوع الصيام وهكذا عايز تعرف درجتك عند ربنا كل ما الثوابت دي تكتر كل ما ده يدل على درجتك الحقيقية عند الله فعشان كده عايزين نطلع من رمضان بثوابت فخلاص في حاجات اتثبتت وهنبني عليها بقى أول حاجة الصلاة زي ما قلنا شدة المحافظة على صلاة الجماعة يقول الله في الحديث القدس زي ما انتم عارفين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه عشان بس المعنى ده ساعات يكون تاه مننا في رمضان بالاهتمام بالقيام والاهتمام بالأعمال الأخرى لا الفرض يا جماعة يبقى أهم ما أشغل به ذهني يبقى المحافظة الشديدة على صلاة الجماعة والأخوات أول ما تسمع الأذان الصلاة بعد الأذان مباشرة لا تؤخر في النوافل لو فاكرين كنا محددين على الأقل ال 12 ركعة أهو ده عايزه يبقى ثابت اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة فالثابت عندنا هيبقى على الأقل الحد الأدنى ال 12 ركعة وفي قيام الليل الحد الأدنى ركعتين بمئة آية عشان نكتب جميعا إن شاء الله من القانتين يا تجيب 100 آية يا تجيب جزء على الأقل هكذا واحد ممكن يجي يروح مصلي بصورة مثلا الواقعة ولا يقرأ له مثلا سورة ياسين ويقرأ معاها كم آية تانيين يجيب المئة آية يعني كما يتفق له ساعات يعمل دي وساعات يعمل دي المهم الحد الأدنى لا يقل إما عن جزء يصلي بجزء أو يصلي بالمئة آية ده الحد الأدنى الثابت اللي هو مثبت دول من الأصل وكانوا ماشي عليهم لازم يعلو يبقى الثابت في حياته اللي كان ساعات يتغير يبقى 33 ركعة اللي انتوا فاكرينهم برضو اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم اكتر من مرة ال11 قيام ليل وانه يصلي ركعات الفجر واربعة الضحى واربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر واربعة قبل العصر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء هيجمع دول يلاقيهم 22 و11 قيام ليل يبقوا 33 ركعة يبقى دول الثابت في حياته يبقى لازم يكون حصل طفرة كان ثابت عندك ال 12 يبقى لازم تثبت ال 33 الحد الأعلى مفتوح اسجد واقترب ده بقى كان مثبت ال 33 يعديهم لازم يكون زادوا لازم يستشعر ان في حاجة اتغيرت العمل كما وكيفا اسجد واقترب ده بالنسبة للنوافل القيام ينادي عليك بعد رمضان فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل المسجد يئن ويستغيث بك ويقول لك لا تكن مثل فلان كان يصلي في المسجد فترك الصلاة في المسجد وهكذا سائر الطاعات التي من الله عليك بها في رمضان افتكروا المعنى ده وحسوه بقلوبكم يمكن يحرك حاجة جواك طيب بالنسبة للصيام مشروعنا يا جماعة هنبتدي بقى في مجموعة مشاريع كده هنتفق عليها النهاردة مشروع 150 يوم في السنة ايه ال 150 يوم دلوقتي المفروض ان احنا نثبت ما يلي شهر رمضان ادي 30 يوم ماشي وال11 شهر الباقيين لو بنصوم كل شهر 10 ايام يجوا ازاي دول لازم هيحصلوا كده الاثنين وخميس والثلاث ايام من كل شهر لازم تلاقيك جبت 10 ايام قول لي ليه ما هو الاثنين وخميس ادي يومين وفي الشهر يبقى 8 ايام 13 14 15 لو جم يستحيل يجوا اثنين وخميس لانه لو جه اثنين 13 يبقى 13 14 15 يبقى اثنين وثلاث واربع مش هيجي خميس ولو جه خميس وهكذا فما يتجمعش يبقى اقل حاجة هيبقى يومين معاك كمان زيادة اللي هو يبقى 3 و4 او يبقى سبت وجمعة اللي هيجوا 13 14 15 يبقى يومين كمان زادوا لو احنا صمنا 2 وخميس و3 ايام من كل شهر يبقى الحد الادنى 10 ايام 10 ايام كانك بطريقة ثانيه بتصوم يوم وتفطر يومين بتصوم يوم وتفطر يومين تجيب كام بدور تجيب كده في 11 شهر 110 ومعانا 30 يبقى معانا 140 يوم والمفروض يعني عندنا بقى التسع الأول من ذي الحجة صيامهم وعندنا الصيام اللي بيجي ممكن يجي يوم عاشوراء تسعاء وعاشوراء وحادي عشر يجي عليك شعبان تروح مزود أكتر تجيب عشرة تانيين طول السنة المشروع اللي هنتفق عليه ونجيش الأمة كلها عليه المشروع السنة دي هي يا جماعة من رمضان اهو لرمضان الجاي 150 يوم صيام حد أدنى اللي ربنا فاتح عليه في الصيام قوي يحط بقى ايه المشروع يعلى عنده بشوية ويجيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوم اما ان هو يصومهم كده يوم ويوم طول الوقت او ان هو يصوم له خمس ست ايام ويروح جايب خمس ست ايام يصوم اسبوع ويفطر اسبوع وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم طبعا اهم حاجة في اعمال ما بعد رمضان الست من شوال حتى يكمل لك العمل صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر يبقى كأنه صام السنة كلها ننصح الأخوات بأنها تصوم ما كان عليها من أيام رمضان فالفرض أولى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الفرض أولى هذا في حقها والله حبت تأخر لا مانع فقهيا من ذلك إنها لو أخرت أخرت ذلك إلى وقت آخر لكن لو جمعت ما بين الأمرين يبقى أفضل وتخرج من الخلاف الفقهي في المسألة دي ينفع أنها تصوم النفل قبل الفرض حولها كلام لكن من باب النصيحة إنها تبتدي بالأيام اللي- التي كانت عليها وتصوم الست من شوال يبقى ده غنيمة تغتنمها في شهر شوال الأمر الثالث الصدقة بعد بقى ما عرفنا موضوع الصدقات في رمضان يبقى لازم تثبت صدقة شبه يومية أو أسبوعية أو شهرية يعني واحد مثلا هيكفل مثلا فقراء شهريا بمرتب وكل فترة وهو بالذات بيحس لما قلبه يخاف كده يلتفت يروح فاكر على طول صدقة السر تطفئ غضب الرب آه أنا شكلي كده عملت حاجة استوجبت غضب ربنا نزلت اللعنة حالت بيني وبين ما أشتهي من الطاعات وحيل بينهم وبين ما يشتهون يروح معجل بإيه؟ بصدقة كنا بنسميها ليه؟ للصيدلية المحمولة فأنت تلاقي نفسك مش مركز في حاجة في ثلاث أربع حاجات تشتغل بيهم على طول أول حاجة صدقة مش جايب خالص نهائي يعني قلبك مش جايب ولا عارف تقرا ولا عارف تعمل يبقى اليوم ده لازم تتصدق فيه بصدقة هتفوقك ان شاء الله الصدقة برهان على الإيمان والصدقة تطفئ غضب الرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الإنسان يأتي في ظل صدقته يوم القيامة شوفوا المعنى تظله كأنه بالظبط الوعيد يبقى نازل الشمس تدنو من الرؤوس كأنه بالظبط المثال للعذاب اللي يبقى نازل بالواحد وتأتي الصدقة فتظله تمنع هذا العذاب الأمر الرابع الأذكار أول حاجة طبعا انتوا عارفين في حاجات ثوابت برضه ومتغيرة الثوابت عندنا حاجتين الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير والباقيات الصالحات من التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده الحاجات دي ما ينفعش قرار هو كده وقفات ما بعد رمضان قرار جمهوري رقم مش عارف كام انك الحاجات دي ما ينفعش تفرط فيها خلاص احنا اعلنا حالة الطوارئ هو ده القرار اعلان حالة الطوارئ في انك الاذكار دي ما ينفعش انك تتخلى عنها ابدا فالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله دول ثوابت ومعاهم اذكار الصباح والمساء ايه بقى الجديد ايه المشاريع هنعمل حاجة هتبقى دي مطوية وهتبقى موجودة ان شاء الله مع الشريط هنحط اذكار مهجورة من باب إحياء سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني هنحط في المطوية 8 أذكار بحيث أنها كل أسبوع على مدى شهرين تحفظ ذكر يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أوصى به لحد من الصحابة أنه يقول كذا وكذا وكذا وبعض الحاجات اللي هي تكون مهجورة أصلا ومش متداولة على ألسنة الناس نذكر بها بشكل عام الأذكار الموظفة حفظ ذكر من الأذكار الموظفة كل أسبوع يعني هنثبت الأسبوع ده مثلا هنقول برضو الحاجات دي كده موجودة إن شاء الله في المطوية هنثبت مثلا ذكر الخروج والدخول كلنا يبقى ثابتين في حياتنا وتراجع نفسك وتحاسب نفسك جدا عليهم انك وانت في خارج وانت داخل انضبطوا الامر الخامس الدعاء المفروض من دروس رمضان انك تكون فهمت كيف تتضرع الى الله الدعاء بقى ساعة ختم القرآن والدعاء بقى وانت ساجد والدعاء وانت صايم والدعاء وانت في حال الإفطار والدعاء في الأسحار الدعاء ده المفروض يكون علمك ازاي تعرف تتضرع إليه وانت في حالة الفطور دي هذا أعظم البأس والله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون التضرع يكسر أسوة قلبك عشان كده يا جماعة لازم يكون ليك وقت تخلو فيه بربك وتحسن فيه التضرع إلى الله عندنا أوقات معروفة إما في الأسحار ما بين الأذان والإقامة الأوقات الدعاء المستجاب المهم لا يخلو يوم على الأقل من ربع ساعة دعاء لله سبحانه وتعالى الأمر السادس وهنا بقى المشروع الكبير الذي من سيشاركنا فيه إن شاء الله فله جوائز كبيرة أنا نسيت أقول صحيح إن بفضل الله عز وجل والله ما نسيتكم وفي كل ليلة وترية في الحرم دعيت دعاء خاص لكل من التزم بهذا البرنامج برنامج العمل اللي كنا متفقين عليه في رمضان يا رب بس يستجيب ما دعوت به لكم جميعا المشروع المشروع الكبير مشروع القرآن القرآن عندنا في أربع محاور محور الأول إجادة التلاوة اللي عنده مشاكل في قراءة القرآن لازم يلتحق بمقرأة طب واللي ماهر بالقرآن لازم يعلم واحد خيركم من تعلم القرآن وعلمه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه فرض عين قراءة القرآن بالأحكام الأمر الثاني تلاوة القرآن عملنا أربع مستويات المستوى الأول اللي كان ختم مرة في رمضان ثبت هذا الورد يبقى وردك كل يوم جزء قراءة اللي ختم في رمضان السنة دي مرتين أو ثلاثة هيثبت كل يوم جزء ونص يختم مرة ونص في الشهر اللي ختم من أربع مرات لست مرات ده هيثبت كل يوم جزئين وده هيختم ختمتين في الشهر اللي ختم من سبع ختمات لعشرة ده ورده هيبقى يختم كل أسبوع الناس اللي فوق قوي بقى دي اللي فوق قوي قوي بقى اللي جا- معديين الع- دول بقى يختموا كل ثلاثة دي مش هتفرق معاهم كتير انه يختموا كل ثلاثة ايام يعني يبقى حقه ان هو يختم كل ثلاثة طبعا انا بتكلم في ضوء ظروف كل واحد عشان الناس بس بتسمع الكلام ده وتقعد تقول ازاي طب انا بقى عندي جامعة ده انا عندي شغل انا كنت متفرغ شوية في رمضان الوضع دلوقتي مش عارف اكيف المواضيع دي كلها كل واحد على حسب احواله وظروفه فلو كانت ظروفه تسمح بان هو يجتهد في العبادة بالشكل ده يبقى يوصل كده ما كانش ظروفه تسمح يبقى هيعمل توازن ما بين الامور على الاقل يحقق الحد الادنى في كل مستوى تاخدين بالكم احنا قايلين مستويات في كل حاجة في الصلاة في مستويات الاذكار فيها مستويات هنا برضو يبقى اقل حاجة يحقق المستوى الادنى او يعلى عنه ولو شيء بسيط يحقق المستوى اللي فوق لو هو كان ده مثبته من قبل كده موضوعنا الاهم حفظ القرآن عايزين يا جماعة يبقى عندنا نهضة في حفظ القرآن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هو الذي ييسر احنا علينا نقول والله أعلم مين سيستجيب يمكن كلامي ده يمكن الشريط ده يوصل دلوقتي الناس تتبنى هذه الأمور ويبقى يصل إلى أكبر مجموعة من الناس كل ناس في كلية أو في جامعة معينة أو في مدرسة نعمل دورة تحفيظ مثلا حفظ جزء عامة وتبارك بالنسبة للعام الدراسي الحالي ممكن لو حققنا المعنى ده نحط خطة كده خمسية على مدى خمس سنين بحفظ القرآن كله ولو هو قعدنا نحسبها بالورقة والقلم هنقول لكم دلوقتي شوية أفكار كده هتلاقوا الموضوع ميسر جدا بس هي القصة قصة استقامة واحنا النهاردة خدنا الطريق للاستقامة يبقى ازاي دورات تحفيظ في المساجد كل مسجد يمكن ان هو يقيم هذه الامور بشكل تفعيلي يعني يبقى اكتر بحيث انه يبقى فعلا واخدينها قرار من بعد رمضان علشان بعد ما القلوب اشربت حلاوة القرآن ما يضيعش منها المعنى ده فطريق لتثبيت الحلاوة دي انه يحفظ بلا شك نحط شعار زي ده فرغ ساعة وارتقي عشر درجات في الجنة مش هو يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل طب لو حفظ عشر آيات عشر آيات بس عشر درجات في الجنة تعرف لو عمل كده كل يوم يحفظ عشر آيات بس يختم القرآن تقريبا في سنتين أو أقل لو واحد كبر بقى في السن ومش قادر يحفظ نقول له شعار تاني ساعد في تحفيظ غيرك واربح أجره ما تلا آية من القرآن إلا وتكتب لك في ميزان حسناتك احنا قلنا قبل كده الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أن من فضائل تعليم القرآن أنه له أجرها ما تليت معلم القرآن له أجرها ما تليت فأنا بقى لو حفظت واحد آية شوفوا بقى عشان كده أهل القرآن هم أهل الله خاصة أحفظوا آية كل ما يقراها في ميزان حسناتي فيبقى النهاردة الناس الأغنياء يكفلوا المشاريع دي والدورات دي وياخد أجور الناس دي كلها ده يجيب مصاحف ويديها للطلبة ويبتدي يحفظهم يجيب لهم شيخ وينفق عليه بحيث ان هو هو يحفظهم يكفله تماما بحيث انه يتفرغ لتحفيظ الطلبة دول مثلا نشجع الناس على حفظ القرآن ونقول له بر بوالديك وألبسهم التاج يوم القيامة واحد والده توفي أو والدته وقلبه يعني محروق عليهم قوي ونفسه ان هم يكونوا يا رب يا رب إن شاء الله في الجنة طب من باب البر احفظ يا أخي خليهم تعلو درجاتهم في الجنة أو نقول له أعتق رقبتك بفرصة عظيمة سانحة طوال العام بحفظ القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا كان القرآن في إهاب لم تمسه النار الإهاب الجلد فلو القرآن جوه قلبك تحرم عليك إن شاء الله النار فيلي بتقول أنا لم أعتق أنا شكلي كده لم أعتق من النار في رمضان ده والفرصة دي ضاعت قدامك فرصة سانحة طول السنة اهو احفظ وارتقي إلى هذه الدرجة يمن الله عز وجل عليك إن شاء الله بعتق الرقبة لو حفظ من خمس لعشر آيات يبقى المشروع خلال الشهرين حفظ جزء كل شهر لو حفظ تقريبا خمس آيات يعني لو كل يوم هيحفظ خمس آيات أو سبع آيات مثلا تقريبا بالشكل ده يحفظ جزء كل شهر ولو حفظ جزء كل شهر يخلص القرآن في سنتين ونص لو حفظ صفحة اللي هي تقريبا نص ربع يعني اللي هو عشر آيات يحفظ جزئين في الشهر جزئين في الشهر يعني يحفظ أربع أجزاء يعني تقريبا المفصل يعني لو خدهم من تحت يبقى عم وتبارك وقد سمعوا الذريات يتحفظوا على مدى شوال وذو القعدة أو على مدى الشهرين يعني بالطريقة دي ينتهي من القرآن في سنة وثلاث شهور لو حفظ جزئين كل شهر لو حفظ ربع كل يوم ده يحفظ في الشهر تقريبا حوالي أربع أجزاء لو في الشهرين يبقى ربع القرآن بالظبط يعني سبعة أجزاء ونص يحفظ من أول البقرة للأعراف أو من الأعراف لغاية الكهف أو من الكهف لغاية ياسين أو من ياسين لغاية الناس أدي الأربع أرباع وبالطريقة دي ينتهي من القرآن في 8 شهور هي الفكرة بس ان احنا نجمع بعض كده خمسة ستة عشرة وكلنا ناخد القرار ده وكلنا ان شاء الله هنساعد بعض ونشجع بعض لما انا افطر شوية النهاردة الايات دي مش جاية معايا شوية استعن بالله فلان اهو حفظ يلا انا كمان هتيجي الامر الرابع الخاصة بالقرآن عايزين بقى احنا كل شوية نتكلم في الجانب التعبدي والتربوي عايزين نعلي بقى ونبتدي ندخل موضوع طلب العلم في حياتنا أظن أحد الرسائل أحد الأمور الواضحة جدا من رمضان بالذات وانت واقف في القيام وانت واقف مش فاهم حاجة إنه موضوع فهم القرآن والآيات قاعدة تنزل والناس قاعدة بتعيط وانت مش فاهم بيعيطوا ليه وتعيط على عياطهم وخلاص ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي فيعني أهو أعمل أي حاجة هم بيعيطوا وأنا بعيط المهم التدبر فاكرين يا جماعة أنا كنت قايل في البرنامج عايزين نعمل كشكول آيات استوقفتني ولما يجي بس وقتها إن شاء الله نبقى نقول لكم الآيات اللي ربنا فتح عليها بالذات في مكة ليها وقت تاني ربنا فتح بشوية حاجات ووقفات كده إن شاء الله تأتي في الدروس تباعا يعني إحساسك بشدة الحاجة لفهم القرآن يخلينا نحط المشروع ده مشروع تفسير جزئي عامة وتبارك وهنمتحن فيهم اشمعنى عم وتبارك يعني عشان في الغالب بيتصلى بيهم في صلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر فالآيات بتسمع كثيرا وكمان يعني لو ربنا بقى من عليك انت واحد لسه ما اتجوزش ولا واحد متزوج وعنده طفلة ولا حاجة والولد لسه بيحفظ ويبتدي تبقى كسفة ما فيش بعدها كسفة وقاعد يقول لك يا ابي معناها ايه الكلمة دي والكلمة دي معناها ايه وانت زي الفل فيعني يعني احترم نفسك المهم من احد التفاسير هنبقى تفسير جزئية عامة وتبارك من احد التفاسير التالية إما مختصر ابن كثير للمبارك كفوري أو زبدة التفاسير للأشقر أو أيسر التفاسير الشيخ أبو بكر الجزائري أو تفسير السعدي أي تفسير منهم هيفي بالغرض يعني الحد الأدنى أن أنت تفهم الآية بس بتقول إيه هنعمل إيميل والإيميل هيبقى موجود في المطوية إن شاء الله الإيميل ده هتعمل إيه أول ما تخلص جزء عامة تبعت وتقول يا جماعة أنا انتهيت من جزء عامة عايز امتحن هنبعت لك امتحان الامتحان هيبقى يعني زي الطريقة الأمريكاني كده يعني كلها أمور سهلة ونرد عليك بالمستوى اللي انت وصلت له لا ركز شوية لا ما شاء الله يلا انتقل لجزء تبارك وهكذا هيبقى بس على مدى الشهرين احنا ماشيين مع بعض اهو شهر بشهر على مدى الشهرين الجايين عامة وتبارك هيبقى معانا حاجتين كمان في البرنامج الامر الاول اعمال البر هيبقى ثابت عندنا خلال الشهرين زيارة المستشفى لا شك طبعا البر والصلة ده امر مفروغ منه بر الوالدين وصلة الرحم بالذات صلة الرحم المقطوعة ده يبقى ثابت في حياتنا الدعوة هنعمل برضو مشروع دعوي اسمع شريط وانشره بين خمسة من صحابك يعني لازم تسمع شريط انت تسمعه وخمسة من صحابك يسمعوا نفس الشريط ده وتختار بعض الأشرطة النافعة اللي هم في احتياج ليها ويبتدي بقى نتعاون على البر والتقوى ونتنافس في ذلك برضو من الأمور الخاصة بالدعوة اقتراحات أو أفكار أو قصة مرت بيك اعرضها على أحد الدعاة ليستفيد منها أو ارصد مشكلة وابعت برضو على نفس الإيميل مشكلة معينة وفكر فيها وفكر إزاي تتحل وأرسل بيها تكون إن شاء الله سبب إنه نعالج مشاكلنا كلنا في إيدينا في إيدين بعض إحنا واخدين الشعار وبفكركم بيه كل شوية معا على طريق الجنة هو ده برنامجنا على مدى الشهرين الجايين يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم بلغنا مما يرضيك الآمال اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا القبول في الأرض اللهم بارك لنا في عملنا هذا وارزقنا فيه القبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم